على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد موضوعنا اليوم بمشيئة الله وتوفيقه رسالة موجهة إلى المغتاب المغتاب بتسأل طبعا مين المغتاب ويمكن تقول الموضوع موضوع بسيط او الفرق بينه وبين النمام لان النهاردة هنتكلم عن الاثنين الغيبة والنميمة الغيبة ذكرك اخاك بما يكره يعني تتكلم عن واحد في غيابه بشيء يكرهه حتى لو موجود فيه والنميمة انك تنقل كلام واحد للتاني علشان توقع بينهم هما الاثنين يبقى يعني ما شاء الله عليك خربطت بينهم تمام وقعتهم في بعض وكعبلت الدنيا الغيبة والنميمة بيعرفهم لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم وده درس اللي ما يعرفش حاجة يقول ما اعرفش مش يطبش كده واحنا على طول نتكلم للأسف عندنا يعني الناس في تخصصاتها كل واحد يقول لك لا روح للمتخصص دكتور مهندس كذا لكن في الدين كله بيفتي كله عنده اسهال فتوى كله يتجاوب في الدين باي طريق باي حاجه يعني مش مشكله عنده انما شوف الصحابه هنا لما سيدنا النبي عليه السلام قال لهم اتدرون ما الغيبه قالوا الله ورسوله اعلم قال الغيبه ذكرك اخاك بما يكره تجيب سيره اخوك في غيابه بحاجه هو يكره, يكره انك انت تتكلم عنه بكده يعني تقول على واحد في غيابه مثلا ده فلان ده بخيل ده والعياذ بالله وحش ده جبان ده كذا ده كذا قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول حتى لو الكلام ده كان موجود فيه طب أنا ما جبتش جديد طب ما هو كده فعلا بخيل واحد بخيل أنا ما, ما جبتش عنه حاجة ما افترتش عليه يعني يقول صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته هذه الغيبة طب وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته بهته يعني ظلمته يعني قلت حاجة مش موجودة فيه يبقى نهارك اسود مرتين بقى انك انت جبت سيرته في غيابه وكمان بتظلمه كذاب دي الغيبة طب والنميمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتدري أتدرون ما العضة أتدرون ما العضة هي النميمة القالة بين الناس القالة بين الناس يعني اللي بينقل كلام واحد للتاني علشان كده بنقول بقى شفت شفت المصيبة كبيرة ازاي والخيبة كبيرة قوي قوي ازاي انك لو لو اتكلمت عن واحد في غيابه من وراه تبقى غيبة ولو نقلت كلام واحد للتاني برؤية انك انت توقع بينهم هما الاثنين تبقى نمام مهما قعدت تقول له بقى لا انا بص انا هقول لك على حاجه انا هقول لك فلان بيقول عليك كلام بس بصراحه يعني وحش قوي انا معلش بقى يا شيخ بقى سامحه بقى معلش عشان خاطري والله خلاص بقى يا شيخ بقى ده انت موقع بينهم بتنقل الكلام علشان تخليهم الاثنين يكرهوا بعض طبعا انت ما تعرفش الموضوع ده قد ايه يعني خطورته ده يعتبر من الكبائر ده من الكبائر دي مصيبه المصايب انك تجيب سيرة واحد في غيابه حتى لو كان شيء بيكرهه او توقع بين الاثنين النبي, النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذا الامر انه الامر خطير جدا جدا لان عظمة الاسلام انه بيحترم عرضك بيحترم عرضك في غيابك اصل الاسلام دين الصراحة ودين الوضوح انت انت شايف فيا غلط طب ما تيجي تكلمني لو انت راجل تعالى كلمني قول لي قول لي تتكلم عني في غيابي ليه اللي انت بتجيبه عني في غيابي ده وانا مش واخد بالي منه هيصلحني ابدا ده هيخليني على ما انا عليه بل يمكن ازداد بمعنى لو انت جريء تعالى كلمني قول لي قول لي يا فلان انا عايز اقول لك على حاجه معلش بعد اذنك انا ملاحظ فيك كذا كذا كذا كذا اقول لك والله جزاك الله كل خير كويس والله انك نبهتني تصدق انا كنتش واخد بالي والله يا اخي والله شكر الله لك جزاك الله خير انما لما تقعد تتكلم عني في غيابي وتقول للناس كلها بعيوبي وانا ما اعرفش عيوبي هتفضل عيوبي موجوده فيا والاسلام دين الصراحه علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح في البخاري ومسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا الا هل بلغت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه دم ما تقتلنيش مالي ما تسرقنيش عرضي ما تتكلمش عني في غيابي ما تتكلمش عني في غيابي وح... والا هتبقى نميمه ومش مسامحك وعموما يا بخت اللي بيتكلم عن عن الواحد في غيابه يعني لو واحد بيتكلم عنك في غيابك يا بختك يا بختك ليه ربنا ربنا جعلك محطة ارسال حسنات ابعت يا اخويا حسنات زي ما انت عايز واتكلم وقطع في سيرتي والله ما مسامحك وهاجي في الاخر ان شاء الله اخد اخد حقي زي ما انا عايز بقى مش انت كنت بتتكلم عني عايز حق يا ربي وتلاقي بقى المسلم هنا كوم حسنات ما عملش فيه حاجة غير الا ان واحد اتكلم عنه يعني احنا ساعات نزعل من فلان وجاب سيرتي طب والله العظيم انا مش طب طب زعلان ليه زعلان ليه ده محطة ارسال حسنات قول له كتر قول له كتر عشان اخد حسنات في الاخرة ما عملتهاش ربنا يكرمني بيها وارفع بيها درجتي في الجنة الله تبارك وتعالى حرم علينا الغيبة والنميمة عندما قال في سورة الاسراء ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا الله عز وجل في سورة الحجرات يقول يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا سمعك بتتكلم مع واحد ابعد مش هروح مطنقر ودني ها وعامل رادار بقى ودن الاثنين عايز القط ايه بيقول ايه ده ولا تجسسوا جاري زعلان مع مراته بيزعقوا الاثنين مع بعض اقفل الشبابيك واخش في حته بعيده حته بعيده ما اسمعش بيقولوا ايه مش فرصه يلا لا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله اتق الله عز وجل وخاف الله تبارك وتعالى واتقوا الله ان الله تواب رحيم اه كان سيدنا ماعز زنى هو وبعدين راح النبي عليه الصلاه والسلام متزوج فلازم يقام عليه الحد وحد القتل فرجم حتى القتل مات يعني مات بالرجم رحمه الله رحمة واسعة اتنين بقى من الصحابة بيقول بقى عنده هو بيرجم خلاص بعد ما رجم أرأيتم إلى هذا الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب مم. طب ليه كده بقى والنبي صلى الله عليه وسلم يعينهم الاثنين قال لك بس هم دول اه طيب النبي صلى الله عليه وسلم عائد فوجد حمار منت ريحته طلعه ميت طلب الاثنين اين فلان وفلان قال نعم يا رسول الله قال تعالى كلا من جيفة هذا الحمار قال غفر الله لك يا رسول الله وهذا يؤكل منه آه. يعني ما شاء الله طيب ما نلتما باخيكما انفا اشد اكلا من ذلك شفت بقى الموضوع ايه يبقى ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه وفي سوره قاف الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الانسان قد خش على الفهم التوكيد ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد يعني قاعدين لك الملكان دول مش بيشتغلوا الصبح وبعد الظهر overtime ولا مش فاضيين لك قعيد قاعدين ما يلفظ من قول هيروح يمين الا لديه رقيب أه عتيد رقيب على اليمين وعتيد على الشمال فاذا كل شيء محسوب علشان كده بنقول يا ريت ناخد بالنا من الامر ده خصوصا بقى خصوصا النساء يعني يمكن احنا والله كرجاله ما عندناش وقت يمكن يعني يعني ها لكن النساء بقى لما يقعدوا مع بعض بقى ها شفت يا اختي الموضوع اه عارفه فلانه اه اسكت اما احكي لك بقى اسكت المهم بقى تقعد تتكلم كلام عنها وبعدين الاخر تقول ايه ايوه يا اختي اللهم لا غيبه ايوه والله اللهم لا غيبه اوعى تكون بنغتابها يا اختي لا مش بنغتابها طب خدي خدي بقى عندك بقى آه بعد ساعه كلام اللهم لا غيبه اللهم لا غيبه امال انت بتعملي ايه اتقي الله دي ستنا عائشه حديث رواه الترمذي وابو داود بتقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفيه كذا وكذا ستنا صفيه من تحيي بن اخطب مرات النبي عليه السلام اللي جوزها بعد غزوه خيبر في شهر محرم سنه 7 هجريه آه طبعا دي ضرب ستنا عائشة فهي ستنا عائشة بتقول لسيدنا النبي عليه السلام حسبك من صفية كذا وكذا تعني بعض الرواة انها قصيرة يعني قصيرة يعني سيدنا النبي عليه السلام يقول لها ايه تقول يا عائشة قصيرة والله يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته ده انت قلت كلمة تعكر مية البحر وقالت وحكيت له انسانا يعني قلدته يعني بده كذا وكذا قال ما احب اني حكيت له انسانا وان لي كذا وكذا كلمة عكرت مية البحر امال بقى اللي قاعدين يلتهم ويعجنهم اتقي الله يا اختي في لسانك انت حرة عايزة تتكلمي عن واحدة وترتكبي والعياذ بالله الكبيرة دي هتديها حسنات وهتاخد من حسناتك في الاخرة فكري مرة واثنين وثلاثة يمكن واحد يقول لي طب وبعدين دي مصيبة ده انا مش واخد بالي والله احنا بصراحة كنا قاعدين يعني ايه يا عم يعني إيه نتسلى يعني بقول لك ايه بص تعال بقى وقت كده نتكلموا عن فلان وعلان لا ده انا اول مرة اخد بالي بقى واعرف طب افرض افرض وقعت في المصيبة دي اعمل ايه اه تعمل ايه هو الموضوع عندك ولا عند غيرك الاول خلينا احنا في, في- في مصيبتنا خلينا في خدمتنا احنا عندنا والله والله انا قاعد مطربش كده وقت متنال على عيني مختاب حد على طول اسحب نفسك لو السي... لو الشيطان سحبك الشيطان سحبك اسحب نفسك منه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا انا انا اخترت حد اه انا جبت اوه دي غيبه دي طيب وبعدين اللهم اغفر لنا ولا اللهم اغفر لنا ولا يا رب سامحني وسامحه يا رب بس وتروح ساحب نفسك طيب ولو واحد تاني بيغتاب حد قدامك القاعدة الشرعية بتقول ان لم تزل المنكر فزل عنه ها ان لم تزل المنكر يا فلان بطل لو سمحت ما تعملش ابن صندوق زبالة ترميلي فيها انا مش ناقص ما كفايه اللي في ودننا وال- والح- والبتاع الدكاتره غاليين النهارده وعند مسلك ودنا ازاي يبقى الله يعزك ما تقعدش ترمي زباله في- في ودني ها بطل احسن لك مش هيبطل امشي امشي ها او ارد عن عرض اخي ارد عن عرض اخي قال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة وزي ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام بيسموها سنة اقرارية هي سنة ايه سنة النبي عليه السلام كل قول قال النبي عليه السلام كل فعل عمل النبي عليه السلام اقرار كل قول او فعل او اقرار اقرار يعني ايه يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد يعمل حاجة اه و- وسكت ما اتكلمش يبقى صح او قال له لا او عدل عليه يبقى كانه بيقر على الفعل ده لو سكت زي مين في صحيح البخاري ومسلم اه كعب بن مالك سيدنا كعب بن مالك هو وهلال بن اميه مراره بن الربيع تخلفوا عن غزوه تبوك غزوه تبوك اللي كانت في شهر رجب سنه 9 اخر غزوه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه 30000 ومعاه 10000 آه، آه، فرس وكان رايح عشان الروم عندهم 40000 هناك وما حصلش قتال المهم ما طلعش سيدنا كعب بن مالك فواحد بيسال عن النبي صلى الله عليه وسلم بيسال عنه في البخاري ومسلم بيسال عنه هناك بقى في تبوك فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما فعل كعب بن مالك فين كعب بن مالك ما جاش ليه ليه ما جاش ليه كعب بن مالك واحد طبعا بقى راح طالع يقول له ايه من بني سلمة قال يا رسول الله بص بقى الكلام بص الغيبة بقى يا رسول الله ها، حبسه بردة بردة يعني جايب عباية جديدة فلبسها والنظر في عطفيه يعني قاعد يبص كده يا رسول الله كده ايه، مم، يعني خد بالك فرحان بنفسه كده يعني جايب عباية جديدة فعمال يبص يمينه وشماله هو اللي زي ده يطلع غزوة يا رسول الله ده وده ف- فاضل القتال ده ده فرحان بالعباية الجديدة اللي جابها دي ايه دي دي غيبة راح اول واحد على طول يقول له على طول بئس ما قلت بئس ما قلت الكلام اللي انت بتقوله عن كعب بن مالك ده غلط او ده رد الغيبة بقى والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سكوت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر ايه هنا اقرار انه بيقر الراجل اللي- اللي رد عن عرض سيدنا كعب ابن مالك ده ده في صحيح البخاري ومسلم وفي صحيح البخاري ومسلم تاني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيسال عن مالك بن الدخشم اي مالك بن الدخشم فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله وأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فرد سيدنا النبي عليه السلام عليه عن عرض سيدنا مالك بن الدخشم يعتبر ده إيه سنة إقرارية القاعدة العامة ما نجيبش سيرة حد في غيابه وربنا يكرمك وابعد عن سيرة الناس ولحوم الناس لان عرض المسلم والمسلمة خطير جدا جدا جدا جدا جدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في 20 رمضان سنة 8 في فتح مكة شاف الصحابة بيطوفوا حوالين الكعبة هما بيبصوا لها كده بيعظموها يقول لهم أتعجبون من حرمة الكعبة عند الله ها والذي نفسي بيده لحرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة شوف بقى انت حبك للكعبه بيت الله الحرام ولما تشوفها بترفع ايدك بقى اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وعظيما وبرا ومحبه وامنا وزدنا مشرفا ممن حج واعتمر تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا ومحبه وامنا شوف بقى الكعبه وكذا وكذا حرمه المسلم عند الله اعظم من حرمه الكعبه واحد يسال يقول لي يعني هو كل كلام في غياب الراجل او الواحده يعتبر غيبه ونميمه طب يا اخي افرض واحد بيسالني افرض واحد اه اقول له استنى بقى هما ست حاجات ست حاجات ما يعتبروش غيبة ولا نميمة اه هيقول لي ايه؟ ايوه فرصة بقى قول لي بقى الله يكرمك ايه هما عشان بقى اتك على واحدة فيهم بقى ايه يلا وبرطع زي ما انا عايز لا انما الاعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم انما الاعمال بالنيات يعني لو خدت واحدة من دول اللي جائز فيهم انك تجيب سيرة واحد في غيابه واستخدمتها غلط يبقى انت نيتك وحشة وهتحاسب امام الله عز وجل فخلي بالك الستة بقى دول ايه نمرة واحد التعريف اتنين التظلم ثلاثة السؤال اربعة اعلام المسلمين بشر يراد لهم خمسة المجاهرة بالفسق ستة الاستعانة على تغيير المنكر يعني ايه آه التعريف واحد بيسألك تعرف فلان فلان مين يا اخي فلان الفلاني اللي ساكن في الحته الفلانيه مش واخد بالي والله اللي هو يو يا اخي فلان الاصلع اه عرفت عرفت يا اخي فلان الاعمش مش واخد بالك انت عارف فلان اللي بيمشي يزك برجله كده اه اه اه انت يا سيدي اه اه هو ده هو هو ده بقى ولو ان والله بعض العلماء تعرف قال ايه قال برضه لو قدرت تعرفه بغير الطريقه دي يا ريت يبقى احسن انما يا اخي لو مش هتقدر تعرفه خالص الا بالطريقه دي انك توصفه بصفه موجوده فيه يبقى مش غيبه ولا نميمه والعبرة بالنية انما لو فرصة بقى اه عارف اللي بيمشي ازاي استنى ما اقلبهولك استقبى دخلنا في الحرام يبقى انت نيتك وحشة وخدت حاجة شرعية استخدمتها استخدام غير شرعي يبقى انت اللي غلطان يبقى التعريف ادي واحد اتنين اتنين التظلم انا بتظلم اه بس استنى انا بتظلم لك انت ليه عشان انت اللي هتجيب لي حقي طب لو مش هتجيب لي حقي ها لما طب اكلمك ليه طب احكي لك ليه ما انت مش هتجيب لي حقي يبقى غيبه الى مين كان جبت سيره الراجل ده بدون ما انت هتجيب لي حقي يبقى كده غلط انما لو انا جاي اشتكي لك علشان هتجيب لي حقي اه اقول لك في صحيح البخاري ومسلم هند بنت عزة بن ربيعة دي ابوها وابنها و... و... و... وعمها ماتوا ماتوا في طيس غزوه بدر كانت يوم الجمعه 17 رمضان سنه 2 هجريه دي مرات ابو سفيان بن حرب فراحت لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام تقول له يا رسول الله خلي بالك بقى ان ابا سفيان ها جوزها رجل شحيح ايوه استنى ادي غيبه ونميمه لكن في الموقف ده مش غيبه ونميمه لانها بتتظلم يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح زوجي رجل بخيل ما بيدينيش يعني وليس يعطيني ما يكفيني وولدي انا وابني الا ما اخذت منه وهو لا يعلم فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف يبقى اتظلمت لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فقال لها خذي حقك فلما بتقول لي سيدنا عليه السلام انه رجل شحيح يعني بخيل دي مش غيبه ونميمه ادي واحده اثنين ثلاثه يبقى التعريف التظلم ثلاثه السؤال انا بسالك بسالك تعرف فلان الفلاني قول لي ليه والله يا اخي اصل عايز اتعامل معاه بفلوس او جاي يستلف مني او هنشترك مع بعض انا وهو في تجاره وانت تعرف ان الراجل ده والعياذ بالله عمل معاك موقف كذا او كل عليك فلوسك او او او او طيب او انا ابني عايز يتجوز من عندكم فانا بقول لك يا اخي الشارع اللي انتوا فيه في واحده ساكنه عندكم وفي لها بنت وابني عايز يتجوزها تعرف ايه عن الاسره دي الله يكرمك تعرف اللي انت شفته تعرف اللي انت شفته وتقول والله حصل كذا كذا كذا كذا كذا كذا دي مش غيبه ونميمه حديثها في البخاري ومسلم اللي هو فاطمه بنت قيس بتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان معاويه وابا الجهم خطبوني الاثنين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه اما معاوية فصعلوك لا مال له ما انت سألتي تجاوبك واما ابو الجهمي في روايتين بقى فضراب النساء بيضرب النساء وفي رواية لا يضع العصا عن عاتقه عصايته مش على كده شغالة فانت حرة واحد بخيل والتاني بيضرب الستات شوف انت عايزة تاخدي مين لكن لما يقول كده صلى الله عليه وسلم لان هي بتسأل فبيجاوب عليه اربعة آه زيد بن أرقم في صحيح البخاري ومسلم اللي هو إعلام المسلمين بشر يراد لهم في غزوة بني المصطلق خرج النبي صلى الله عليه وسلم واحد شعبان سنة 4 هجرية ورجع على أول رمضان كان فيها بقى عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق لما قال على سيدنا عليه السلام لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأجل ليخرجن الأعز منها الأذل ولا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وسل من كلبك يأكلك عشان موضوع سيدنا جهجاه بن مسعود وسلام بن وبر الجهني وده من المهاجرين وده من الخزرج وعلى بئر الماء يعني القصة المعروفة فراح على طول سيدنا زيد وكان صغير وده من الخزرج وعبد الله بن ابي بن سلول ده يعتبر زعيم القبيله بتاعته راح رايح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وقال له يا رسول الله عبد الله بن ابي بن سلول قال عليك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا حتى النبي عليه الصلاه والسلام قال حديث البخاري ومسلم لعله اخطا سمعك يمكن ما سمعتش انت بس قال لا والله يا رسول الله حتى ابو خشيت ان ينزل الله فيها قرانا احسن يقولون كذب زيد رسول الله يطلعون لنا الكذاب لجتنا انزل الله عز وجل تصديقي هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا كذا وكذا وكذا فكون سيدنا زيد بن ارقم يروح للنبي عليه الصلاه والسلام ويبلغه دي مش غيبه ونميمه زي انت بتقرا مقاله مثلا قلت الله ده واحد مجرم بيطعن في الاسلام اهو والله نسيبه وتروح تاخد المقاله دي وترد عليها وتتصل لو تقدر وتقول له يا مجرم انت ازاي تتكلم عن الاسلام بالطريقه دي لان لو واحد يتكلم عن ابوك او عن امك او عن عيلتك وسبك او كده مش هتسكت طب ده انت دينك اعز اعز عندك من كل شيء يبقى برضه هذا الامر لا يعتبر غيبه ولا نميمه الامر ال- الخامس اللي هو المجاهرة بالفسق واحد مجاهر بفسقه زي احنا بنقول مثلا فلان الرقاصة مثلا والعياذ بالله فلان اللي عامله نفسها ممثلة بتنام مع راجل على سرير وهو مش جوزها ويجي واحد يقول لي انت بتجيب سيرتهم في غيابهم تبقى دي غيبة ونميمة يا حبيبي دول مجاهرين بالفسق دول مجاهرين بالفسق يبقى ما لهمش غيبه ونميمه دول حديث البخاري ومسلم استاذن رجلا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه ائذنوا له ائذنوا له بئس اخو العشيرة خلوه يخش بئس اخو العشيرة آه العلماء بيقولوا ان الراجل ده كان مجاهرا بفسق بفسق كان مجاهر يعني يعني يعني انت تعرف الحديث طبعا كل امتي معافى الا المجاهرين الا المجاهرين يعني ربنا يعافينا يا رب اللي, اللي, اللي بي- بيظهر المعصية وما بيهمنيش كده زي ما يكون بيتطاول على الله عز وجل جرأة على الله فده ملوش عرض ولا له غيبة ولا نميمة الامر السادس والاخير اللي ما يعتبرش غيبة ونميمة الاستعانة على تغيير المنكر يعني ايه الاستعانة على تغيير المنكر يعني انا مثلا بقول لك يا فلان آه، هجيب لك واحد بكرة خلي بالك بقى اللي انا جايبه لك ده لا بيصلي ولا بيصوم ولا يعرف ربنا وع- والعياذ بالله بيسب دين كمان واخد بالك ازاي الله ما جابوا لي انا بيه ايه هترازيني لا يا اخي الله يكرمك انا جايبه لك عشان ايدي بايدك بقى يلا مع بعض كده ايدي بايدك ان شاء الله انا اقول لك اعرفه بالاخ فلان وانت تقول له ايه طب ما اكيد الاخ يعني الحمد لله بتصلي طبعا طب ما تيجي بقى بقول لك ايه ما تيجي نصلي ان شاء الله مع بعض طب يا اخ فلان ما تيجي نقرا كده ما تفتح لنا يا اخي القران ده احنا حتى مش عارفين نقرا علمنا كده يا فلان نقرا القران ازاي اه والله يقول لي مش عارف ايه يبقى ايدي بايدك كده نحاول نخليه ايه ياخد باله ويعرف دي مصداقها بقى في صحيح البخاري في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا أظن فلان وفلان دول زي ما احنا بنقول على ميه بيضة مش عارفين حاجة في الإسلام خالص يبقى يلا بقى إيدي بإيدك علشان ن- ن- ن- نغير من وضعهم يعني يبقى ده آه، الاستعانة على تغيير المنكر ما عدا ذلك ما عدا الستة دول ما عدا الستة دول حذاري وإياك وعلى الله انك انت تجيب سيرة انسان في غيابه او تنقل كلام واحد للتاني بغية الوقيعة لان ال- العاقبة جد خطيرة خطيرة جدا جدا جدا وانت مش قدها والله احنا ما قد عذاب ربنا عز وجل يعني انت قد عذاب ربنا مم؟ طب اسمع بقى اسمع عشان تعرف الموضوع قد ايه خطير ربنا يعافينا يا رب عذاب القبر عذاب القبر عامة عذاب القبر من حاجتين عدم الاستنجاء من البول والغيبة والنميمة في صحيح البخاري ومسلم مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير بلى انه كبير ده كانوا بيعملوا كبيرة من الكبائر صح بس هم كانوا ايه يا عمي يا راجل يا سيدي انا جت على دي ما احنا قاعدين نلخبط نلخبط يا سيدي لا هذه المصيبة هذه المصيبة بلى انه كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله وفي رواية لا يستنزه من بوله حديث البخاري ومسلم يعني ب- ب- ب- البول يطرطش في- فيعود عليه والعياذ بالله من النجاسة او ما بيستنجاش والعياذ بالله انما احنا مسلمين الحمد لله من فضل الله ربنا جعلنا نعمة الاستنجاء ونعمة النظافة اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة اهو ده بقى المصيبة الكبيرة المصيبة الكبيرة في صحيح البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة نمام والعلماء بيقولوا يعني مش هيخشها م- مش على طول يعني يعني مش لا هي هو لا يدخل الجنة مع أول الداخلين طب مين أول الداخلين صلوات الله وسلامه عليه مش اللي هيفتح بيه باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه تضيع منك الزفة الحلوة مع سيدنا النبي عليه السلام ليه على ايه ليه في سبيل ايه طيب انت كسبت ايه من الموضوع ده ها ده, ده يمكن البعض يقول لك ايه اصلا انا لما اتكلمت عن فلان في غيابه ارتحت ها، وريحت نفسي و- وهديت ابدا ده الشيطان ضحك عليك الشيطان ضحك عليك تخيل لك انك انت بتعمل كده علشان يدي التاني حسنات من عندك والعياذ بالله مصداق حديث النبي عليه الصلاه والسلام صحيح مسلم اتدرون من المفلس المفلس من امتي من لا درهم له ولا متاع قال لا المفلس من جاء يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج وياتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا واكل مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فليت حسناته المثل بيقول لك هلس تفلس هو فلس بقى خلاص يا يا فرحتي عمال يجمع في حسنات ويا ويا خيبته عمال يضيع فيها فإن فنيت حسناته لكن لسه واحد له عنده أخذ من سيئاتهم اللي لهم عنده دول فطرحت عليه فطرح بها في النار والعياذ بالله ورسولنا صلوات الله وسلامه عليه حديث رواه أبو داود آه، في الإسراء والمعراج رأى ناسا لهم أظفار من نحاس والعياذ بالله يخمشون بها وجوههم والعياذ بالله وصدورهم وأنا ملك صدره كده يقول من هؤلاء يا أخي يا جبريل إيه دول يا ستين يا رب مين دول قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هكذا نسأل الله عز وجل انه يعافينا يعني نصيحة احفظ لسانك امسك لسانك ولما تحس ان الشيطان هيسحب بيك او هيسحب بيك يا اختي على طول استغفر الله العظيم اللهم اغفر لنا وله يا رب عافينا من الغيبة يا رب عافينا من الغيبة والنميمة واحفظ ألسنتنا اللهم آمين آمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته